أحبائي المشاهدين في تلفزيون حياة وأعزائي المشاركين معنا في غرفة البال توك أهلا وسهلا بنا بكم في برنامجكم وبرنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم معنا كالعادة جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا أستاذنا يا مرحب أهلا بيكم وأهلا بالمشاهدين الكرام
أحبائي المشاهدين هدفنا هو النظرة الموضوعية إلى المواضيع التي تهم حياة كل منا وأسلوبنا هو الحوار القائم على الحق والدليل والبرهان وتقديم الحقيقة بمحبة كما أمرنا يسوع المسيح ودورك هو أنك تفكر فيما سمعت وتناقشه وتبحثه وتعود إلينا وتحاورنا حوار ونقد بناء من أجل خلاص ومعرفة الحقيقة لنا جميعا آمين آه، قبل ما نبدأ الحلقة آه، هيباركنا قدس أبونا بصلاة يرفعنا فيها عند عرش النعمة اتفضل آمين.
قدس أبونا شكرا بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أيها الروح القدوس الإله الحي من الأزل وإلى الأبد أسألك يا رب أن تشرق بنور معرفتك في قلوبنا حتى نستطيع أن نميز بين الحق والباطل الخير والشر النور والظلام قد خطواتنا في طريق النور ومتعنا بالشركة المقدسة معك أسألك يا رب من أجل كل إنسان خلقته في هذا العالم أحببته أيضا إلى المنتهى أسألك أن تعلن لكل إنسان حبك ونعمتك وخلاصك ونور معرفتك يا من قلت أن يشرق نور من ظلمة اشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح اسمع لنا واستجب لا لأي شيء صالح فينا لأنك أحببتنا فضلا بل لأجل الحب الإلهي الذي تجلى على الصليب ومع طلبات كل قديسيك اسمعنا لما ناديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجاربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين أيها الأحباء آمين
شكرا قدس أبونا آه، أعزائي المشاهدين آه، كما تعودنا بيكون في اختبار آه، من العابرين وكثير من آه، الأحباء في غرفة البال توك وعلى تلفزيون الحياة طلبوا أني أعيد آه، اختباري مرة تانية ويشرفني أني دايما آه، أتكلم عن عمل الرب في حياتي فإذا سمحت قدس أبونا وإذا سمحتم بكل جميعا سرور. ده آه، شيء أحب مهم.
أشارك اختباري مع حضراتكم مرحبا آه، أنا اسمي أحمد محمد من مواليد آه، مصر وأول آه، الولاد لأبويا وأمي آه، اتربيت في أسرة مسلمة ملتزمة باعتدال آه، والدي رجل متدين وإمام المسجد وفي الوقت اللي نشأت فيه كنت دايما بمشي في وراه بتبع خطواته في كل اللي بيعمله يعني كان في العادة في رمضان إننا نختم القرآن الناس بيقولوا لها بتختم القرآن مرة واحدة آه، مع والدي كنا بنختمه خمس مرات وعليه نشأت إني حفظت القرآن وأنا عندي 12 سنة آه، على ما كملت الدراسة كنت حافظ جزء كبير أيضا من الأحاديث أها.
آه، وخصوصا ال- الصحيح منها يعني الأربعين القدسية وما إلى ذلك كل دوت كان محفوظ مهم.
آه، بعد كده آه، دخلت آه، لل- للدراسة ورحت في دراسة حرة لكلية الدعوة في المنطقة اللي أنا فيها لأني حبيت إني أكون داعية إسلامي عشان أتبع طريق والدي وعشان الباقية في حياتك في أحمد ديدات
آه، الداعية حياتك الإسلامي.
حياتك الباقية نرجو إن هو يكون قبل المسيح قبل ما يروح عشان أنا بعتقد إن الفترة اللي كان فيها مشلول لازم محبة الله تعاملت وياه آمين امين امين آه ونسال رب ان هو يكون لمس عارف بعضه طريقه.
امين امين فبالطريقه ديت ابتديت ادرس اكتر في ال- في الاسلام وابتديت قلبي يبقى مليان حراره عشان اجيب للناس من الضلال وخصوصا المسيحيين من المسيحيين عشان اجيبهم تاني للاسلام لان حسب ما كنا بنقول الواحد مش بي مش بيرتد عن الاسلام لا ده بيرد للاسلام فهو ده اللي كنا بنقوله زمان آه، في الفترة ديت آه، دخلت ال- ال- الجيش واشتغلت في منصبي في الجيش كان في موقع حساس آه، واتعرفت فيه على حاجات كتير أمنية نتيجة موقعي دوت ولما وصلت آه، بعد فترة الجيش جات لي الفرصة إني أسافر بره مصر آه، وبأسلوب عجيب الرب اتعامل معايا إن المفروض ما كانش حتى يطلع لي باسبور لكن لقيت الظروف كلها متاحة وربنا بي- بيسهل كل حاجة إني طلعت بره مصر من حتى ما حدش سألني أنت رايح فين ولما طلعت بره مصر قابلت مجموعة من الناس آه، كانوا بيسألوا على اتجاهات لأنهم كانوا تايهين فرحت آه، أقول لهم فعرفوا من اللكنة بتاعتي إني مصري مش بس بتكلم عربي لا عرفوا إني مصري فبدأوا يكلموني بالعربي وعزموني على الغداء دولة أجانب يعني؟
آه، دول اصلا آه، اجانب عايشين عايشين في البلد ديت آه.
بس من اصل عربي برضه من أصل عربي من هم.
أصل عربي.
مم.
فلما رحت لما كلمتهم عزموني على الغداء ورحت معاهم وابتدينا نتكلم مع بعض فعرفوا من كلامي اني بحب القرايه وده شيء آه، طبيعي لاني نشأت على الق- القراءه مم.
ولما قلت لهم كده واحد منهم اداني كتاب بالانجليزيه اسمه مير كريستيانيتي مؤلفه سي اس لويس طبعا الانجليزي بتاعي ما كانش كويس قوي للدرجه دي اني اقرا كتاب سي اس لويس بس جبت dictionary والقاموس وسالت ناس من اللي اعرفهم في البلد اللي كنت فيها عن الحاجات الصعبه وبداوا يوضحها لي بعد ما فهمت ايه اللي حصل في الكت- اللي مكتوب في الكتاب غضبت جدا من الشرك والكفر اللي هم مدينهولي عشان اقراه فقطعت الكتاب تقطيع وحطيته في ظرف والكارت اللي كانوا حاطينه في الكتاب اخدت منه العنوان وبعت لهم الكتاب متقطع ومعاه كمية شتايم لا حصر لها بعد شوية الناس دول بيتصلوا مني بيا وبيعايزين يتكلموا معايا وهم فرحانين ان انا قريت الكتاب مش مشكلة عندهم ان انا قطعته مش مشكلة ان انا شتمتهم بس مبسوطين ان انا قريت الكتاب وعشان خلفيتي الامنية اول حاجة سألتهم انتوا جبتوا رقم تليفوني منين فقالوا لي على النظام ازاي بيجيبوا ارقام التليفونات من العنوان والاسم وابتدينا نتكلم وابتدوا يسالوني عن الاسلام وابتديت ارد عليهم اسئلتهم كانت بسيطه جدا اي واحد بس بي بيمارس ال- ال- العقيده بيقدر يرد عليها ولما ابتدت الاسئله تزيد وال- والاسئله تبقى اعمق ومحتاج مراجع طبعا مراجع مش موجوده معايا فابتديت اعمل حاجه لكل المسلمين بيعملوها ابتديت أألف لهم إجابة وأروح كاتب الإجابة على الهامش على جنب عشان لما يسألوني السؤال مرة تانية أديهم نفس الإجابة يعني تعمل لها مرجع من عندك يعني أكيد أي طبعا حاجة أكيد طبعا المهم إن الإسلام يطلع شكله حلو مم.
ولما أس- ابتديت أنا أسألهم أسئلة فوجئت وطعنت في قرارة نفسي إن هم لقيتهم بيقولوا لي ما نعرفش لو ما كانوش يعرفوا الإجابة آه، ندور على الإجابة مع بعض فصدمت المفروض ان انا اكون الانسان المؤمن والصادق اللي يكون عنده الامانه العلميه ان يقول ما اعرفش آه، حتى ال- ال- المقوله بتقول من قال لا اعرف فقد افتى آه، فابتديت ابص للناس دول بنظره تانية اولا موريني مح- موريني محبه عمري ما شفتها قبل كده وبدون سبب ولغير غرض بالعكس ده انا كنت فعلا مش كويس معاهم في كلامي وكنت دايما بسخر منهم وبعدين لما رحت عزموني عشان اروح ازورهم في البلد اللي هم فيها ورحت وما اتكلموش معايا في اي حاجه غير بس وروني كرم ضيافه غير غير عادي وبعد كده ابتدينا نكمل الحوار والكلام آه، وابتديت طبعا اني اقول انا اللي ههد المسيحيه بايدي وابتديت اشتري كتاب مقدس استرخصت كنت زمان بقول عليه بس انجيل استرخصت واحد عشان طبعا دي استثمار غير مجدي وابتديت اقراه طبعا في سفر التكوين قعدت طبعا ب- بالعبقريه بتاعتي اطلع كل الاخطاء اللي في سفر التكوين وازاي ان ال- ال- الاصحاح الاول يختلف عن الاصحاح الثاني والثالث والترتيب في الخليقه وما الى ذلك ال- الأخطاء ال- الم- الظاهرية يعني الاخطاء لغير الظاهريه ل- العارفين ل- للاسف ب... ب... ب... ب... برعونه كنت بفكر بالطريقه دي وفي عقلي اني انا اللي ههد المسيحيه ب... بايدي وابتديت اتناقش مع الناس دول في الفتره ديت آه، ابتديت اشتغل شغلانه زياده عشان اعمل فلوس اكتر وانا راجع و آه، ربنا اداني نعمه في عينين صاحب الشغل اني ابتديت اترقى في الشغل اني حتى بقيت آه، رئيس الناس اللي جابوا لي الشغله فبداوا يتضايقوا وبداوا يزعلوا وبداوا يتكلموا عليا وبداوا يشتموا مش بس من ورا ظهري لا في وشي وفي دي مر- مجموعة بقى تانية غير الجماعة اللي مجموعه تانية مجموعه اللي من بيكلموك عن المسلمين المسيح مجموعه من مسلمين تانيين المسلمين آه، نشأنا مع بعض تقريبا اه كانوا أصدقاء يعني مم.
ولما واجهتهم آه، فقلت لواحد فيهم اللي هو كان شتم على ابويا وامي انا قبل ما ما اسيب المخروبه ديت بتكلم على البلد اللي انا كنت فيها آه.
انا هقتلك قبل ما امشي مم.
وسبت الشغل ومشيت كان ساعتها في بره عاصفه ثلجيه كان في 17 بوصه من الثلج على الارض وريح بارده شديده وانا طالع سبت البلطو بتاعي جوه في الشغل وماشي بقميص نسيته وبنطلون يعني مش نسيته من الغضب ومشيت مم.
آه، رجلي بدأت تتلج م- مناخيري بدأت تسيل آه، آه، وداني بدأت توجعني عيني بتدمع وبس دماغي ان العند وصل ان انا مش راجع اخد ال- البلطو دوت وهفضل ماشي مم.
بعد شوية جاء عربية نص نقل سودة وقفت وفي واحد ضخم جوه العربية ديت بيقول لي اركب فأنا بدون تفكير ركبت في العربية بعد شوية الراجل ده بيخبط على كتفي بيقول لي أهو بيتك أهو فأنا شكرته ونزلت وحبيت اعرض عليه فلوس قال لي لا لا دي بيني وبين المسيح فقلت له آه، شكرا قال لي اسمع المسيح بيحبك وانا بكل تهكم وسخريه بقول له وانا بحبه كمان وبعدين اكتشفت طبعا اني سايب المفاتيح في البلطو فمش عايز ابان غبي قدام الراجل فلقيته برضه بيقول لي افتح ما تخافش فقلت له ازاي اخاف ليه دي دي الشقه بتاعتي انا اللي جايبها ب- بفلوسي انا اللي دافعها حقها يعني فالمهم عشان ما بانش غبي قدامه ابتديت احرك بايدي الباب الباب اتفتح الحته اللي انا اشتغلت فيها في مصر لما اقول ان الباب ده مقفول يبقى مقفول ما فيهاش كلام الباب اتفتح في ايدي اتضيرت عشان اشكر الراجل مره تانية كالعاده لا لقيت عربيه ولا لقيت اثر عجل على ال- على الارض ولا لقيت الاخاديد اللي العجل هيعملها في التلج العالي دوت ولا سمعت صوت العربيه اصلا ودي عربيه كبيره طلعت على اول الشارع لقيت ان الشارع فاضي يكاد يكون مغلق فطبعا خفت ودخلت جوه الشقه وقفلت ورايا خصوصا لما افتكرت انه انا ما قلتلهوش انا ساكن فين
يعني معجزة حصلت يعني آه، انا ما اعرفش هي ايه معجزة انا ما اعرفش هي ايه بس قع- قعدت في ال- في الشقه خايف ومش عارف اعمل ايه وعمال افكر ان انا اتلوثت واتجنيت وما بقتش وبشوف حاجات ما بتحصلش واصحابي اللي هم المسيحيين اتصلوا بيا عشان يطمنوا عليا لانهم عرفوا اني سبت الشغل وبيسالوني فقلت لهم سبت الشغل خلاص مش مشكله وابتديت ابتدي اقرا اكتر عشان المناقشات اللي بتدور بينا ولما آه، بنتقابل فلاقوني ان انا مش مركز معاهم في الكلام انا دايما كنت آه، دايما آه، صعب معاهم في الكلام آه، برد عليهم بالحجه والبرهان ولو والحجه والبرهان ده انا ممكن اكون بعمله نفسي آه، بعد كده في صوت برق في دماغي روح صالح صاحبك اللي هو انا وعدته ان اقتله آه.
وفضل الصوت ده معايا عدة شهور وأنا عمال آه، أتلافاه ولما رحت وز- و- فاض بيا لقيت نفسي بتكلم بقول أنا خلاص رايح ورحت واستنيت صاحبي ده شافني وهو جاي من الشغل بالليل افتكر إن أنا جاي أنفذ اللي أنا قلت عليه فجري جريت وراه وحضنته قلت له أنا آسف سامحني روحت البيت نمت زي ما كنتش نمت قبل كده صحيت بحاول اقرا بحاول اقرا في القران مش عارف اقرا اي حاجه آه، ابتديت آه، الأول نسيت أقول إن أنا لما كنت بنقرأ في القرآن ابتديت أشوف تخلفات غريبة جدا أول مرة كنت أشوفها في حياتي وبعدين لما أحاول أفتح القرآن تاني عشان أصلي مش عارف آه، حبيت بس أعمل أي حاجة مش عارف قاعد على سجادة الصلاة مش عارف أعمل حاجة وكل ما أفتح بقي عشان أتكلم ألاقي نفسي وأقول ربي ومخلصي يسوع المسيح ربي ومخلصي يسوع المسيح فاتصلت بأصحابي وجم لو كانوا عربية إسعاف ما كانوش جم بالسرعة دي وما استنوش إني أفتح الباب كسروا الباب ودخلوا كسر عشان يتأكدوا إن الموضوع لأن شخصيتي معاهم إن مش ممكن أنا أتصل بيهم وأقول لهم I need you now إن أنا محتاجكم دلوقتي فأول ما جم كسروا الباب ودخلوا وفي إيه فقلت لهم على اللي حصل وقلت لهم على موضوع العربية وقلت لهم على الآيات اللي لقيت نفسي كنت بقولها من غير ما أعرف زي مثلا الآية بتاعت آه، آه، سفر الرؤيا 23 آه، ها أنا ذا أقف على الباب وأقرع آه، ومرة واحدة لقيتهم بيحضنوني بيقولوا ال- ال- اليوم خلصت وأنا مش فاهم يعني إيه خلصت فبدأوا ياخدوني من البداية ويكلموني عن المسيح ورسالة الخلاص ومن يوم 1 7 97 قابلت المسيح مخلص بارك اسمك.
وإله لحياتي آمين الله يثبتك وينميك آه، شكرا لله الذي يتعامل مع كل إنسان بطريقة خاصة فهذه مرة أخرى بنشوف طريقة متميزة للتعامل بتاع المسيح مع النفوس آه، حتى برؤية علانية وواضحة ومعجزة والحقيقة المسيح مش لازم عزيزي المشاهد أو المستمع أن يكون الطريقة دي نفسها هي اللي لازم ربنا يتعامل معاك بيها لا الله له طرق مختلفة وإذا احنا بنشوف اختبارات متعددة ممكن يأتي الله عن طريق التفكير والعقل والمنطق وممكن يأتي عن طريق رؤية آه، لله أساليب متعددة لكن في النهاية الله بيعلن نفسه لكل إنسان إن كان مستعد أن يقبل نعم المسيح فهل أنت مستعد عزيزي المشاهد أو المستمع أنك أنت تقبل المسيح هو على الباب يقرع زي ما قال آه، الأخ أحمد آه، إن سمعت صوته وفتحت الباب الآن بصرف النظر أنت مسيحي مسلم درزي ملحد الله مستعد أن يدخل قلبك الآن لو قلت له أمين تفضل وحل فيا الآن يا رب أنا بقبلك آمين الله معك آمين شكرا شكرا أستاذ بول أحباء المشاهدين آه، سنستكمل الحلقة الآن آه، وهنبتدي نكمل بقية الحلقة من امبارح المرة الماضية المرة الماضية كنا بنتكلم عن الروح وتابع الحلقة النهاردة هيكمل الموضوع عن الروح مع جناب القومس زكريا بطرس اتفضل أستاذ بول شكرا جزيلا عزيزي الفاضل آه، مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين والمستمعين اتكلمنا في الحلقة الماضية وما قبلها عن الروح الروح في المسيحية ولقينا أن الروح في المسيحية في روح الله الخالق وفي روح الملائكة مخلوقة وروح البشر مخلوقة وروح الشيطان لم يخلق الله الشيطان الله خلق ملائكة وكان الشيطان ملاكا ولكن عندما تكبر على الله سقط من منزلته ومن مركزه وصار شيطانا انفصل عن الله هذه أنواع الروح اللي لازم الإنسان يعرفها واتكلمنا عن الإسلام أن سئل آه، رسول الإسلام ما هو الروح مرتين اتسأل مرة في وهو في مكة ومرة هو في المدينة زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت وكان الرد ويسألونك عن الروح قل إنما الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وكأن الناس بتسأل محمد في ذاته كإنسان في حين الناس بتقول له لو أنت إله آه، نبي جاي من عند الله والله أرسلك اسأل لنا الله قول لنا هو إيه الروح فيقول لهم آه ربنا بيقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا طب ما يفسر لنا الكثيرة عشان خاطر يتفهم دي قضية ومشكلة عليها علامات استفهام علامات استفهام عشان الإنسان يراجعها النهاردة بنكمل نفس موضوع الروح والمراد بيه في الإسلام رغم أن نبي الإسلام لم يعرف ما هو الروح لكن المفسرين اجتهدوا وعبروا عن ما هو المراد بالروح فابن كثير في التفسير بتاعه وهذا هو تفسير جزء من تفسير ابن كثير يا ريت تتسلط عليه العدسة ابن كثير أهوت واضح كده تمام فيبقى إذا ابن كثير يقول آه ما قاله أحد المفسرين أن المراد هو أرواح بني البشر يسألونك عن الروح يبقى أرواح بني البشر ونقل عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنبي أخبرنا عن الروح وكيف تعذب الروح التي في الجسد ده كان السؤال الروح التي في الجسد كيف تعذب وإنما الروح من الله قالوا له رغم أن الروح دي من الله ولم يكن نزل عليه فيه شيئا فلم يجري إليهم جوابا فأتاه جبريل فقال له قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يبقى هنا ابن كثير نقلا عن بعض المفسرين أن المقصود روح بني آدم يبقى إذا ده فسر روح بني آدم وده بيتفق طبعا مع آيات قرآنية في سورة السجدة آية تسعة سورة السجدة آية تسعة لما يقول إيه آه ونف... ثم سواه ونفخ فيه من روحه وسورة الحجر آية 29 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إذا نفخ فيه من روحه ماشي وذكر أيضا ابن كثير قيل المراد بالروح هنا هو جبريل يبقى بني البشر وجبريل وهذا يتفق أيضا مع الآيات القرآنية في سورة النحل 102 قل نزله روح القدس من ربك روح القدس جبريل ونزل به الروح الأمين يبقى الروح برضه جبريل ده حسب ما بيقصد وإذا أتينا إلى آه الإنترنت موقع الأزهر في الإنترنت بالمناسبة يعني نلاقي بيقول ميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماته أما جبريل فهو موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح ذكر بعض الملائكة وبرضه ابن كثير قال ان المراد هو ملاك وهنا بقى شوف بقى الحاجات اللي جايه بقى الروح هو ملاك عظيم بقدر المخلوقات كلها قد ملاك واحد قد المخلوقات كلها ونقل عن ابن عباس مصدر مسؤول قوله ويسألونك عن الروح أي الروح الملك روح الملك الملاك وقال الطبراني عن عبد الله ابن عباس قال سمعت رسول الله رسول الله يقول ان لله لله ملكا يعني ملاك لو قيل له التقم السماوات السبع والارضين بلقمه واحده لفعل ملاك بياكل السماء والارض في لقمه واحده وقال ابو جعفر ابن جرير عن علي ابن ابي طالب هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه لكل وجه منها سبعون ألف لسان ولكل لسان منها سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها بخلق يخلق, يخلق الله من كل تسبحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة شيء رهيب تعال نحسب يقول لك سبعين ألف وجه مضروبة في سبعين ألف لسان مضروبة في سبعين ألف لغة تطلع كام احسبها كده ورقة وقلم 343 مليار لغة واللي مش مصدق يروح يعد مش مشكلتنا وقال السهيلي روي عن علي أنه قال لا بل هو ملاك له مئة ألف رأس لكل رأس مئة ألف وجه في كل وجه مئة ألف فم وفي كل فم مئة ألف لسان يسبح الله تعالى بلغات مختلفة ونحسبها برضه بالقلم والورقة نكتبها مئة ألف رأس مضروبة فيه مئة ألف وجه مضروبة فيه مئة ألف فم مضروبة في مئة ألف لسان تطلع بإيه؟ مئة مليون مليار لسان واللي مش مصدق يروح يعد آه، سامحوني في ان انا اقول ده مش زي كلام الف ليله وليله مشكله مشكله وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية ويسألونك عن الروح قل إنما الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فسرها وقال ذكر العزنوي هو جند من جنود الله لهم أيد وأرجل يأكلون الطعام الله هم ملائكة ولا بشر ايدين ورجلين وياكلوا طعام مشكلة المهم دي مدلولات بعض المدلولات لكن تعريف الروح ايه بقى في الاسلام التعريف التعريف يقول ابن كثير في تفسير آية الإسراء 85 على الإنترنت ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها وقرر أن الروح هي ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر وقرر أن الروح التي ينفخها الملاك في الجنين هي النفس ياه طب ده راجل متقدم قوي السهيلي ده ده راجل عظيم سؤالي السهيلي بلا وحي محمد كان عنده الوحي محمد يسأل عن الروح يقول انا ما اعرفش وحتى ربنا مش عايز يفسر لكم السهيلي يفسرها تفسير لطيف ويعطي لها ايضا تشبيه لطيف مش مفارقه دي مفارقه كبيره مفارقة كبيرة جدا أيوة. وملاحظة أخرى وهي أن المسلمين وعلماءهم ومشايخهم وفقهاءهم يخشون أن يذكروا أن الله روح كما ذكر القرآن صراحة في سورة يوسف آية 87 ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وماذا يقول عن السيد المسيح الذي يذكر القرآن والحديث القدسي أنه روح الله الحديث القدسي بيذكر أن المسيح هو روح الله ده الحديث الأحاديث القدسية يا ريت الكاميرا تركز عليها الأحاديث القدسية تمام بتذكر الأحاديث القدسية على أن المسيح هو روح الله والكلام ده في صفحة 326 يقول ائتوا عيسى حديث الشفاعة عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه وكلمة الله وروحه وفي الآية أيضا بيقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أحبائي الإسلام يجهل ما هي الروح وعشان كده بيعيشوا بالجسد وليس بالروح شاهد الآية آه، النساء 171 أي حبيبي آه، المسلمين هنا مش بيشبهوا تلاميذ أفسس اللي سألهم بولس عن الروح القدس قال ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس وعشان كده بيعيشوا بالجسد وشهوات الجسد وفجور الجسد يا ريت ربنا ي- يشرق بنوره والروح القدس يعمل في آمين.
القلوب ليقبلوه امين يا رب آمين اعمل بروحك في القلوب لتعرفك هذه النفوس امين
شكرا يا أستاذ منى نعم.
أعزائي المشاهدين آه، سنأخذ بعض الأسئلة الآن آه، أدمن آه، تفضلي حضرتك المايك وادي الناس ال- الميكروفون للأسئلة ويا ريت تكون الأسئلة في صلب الموضوع وفي نفس ال- النبذة السريعة عشان الوقت اتفضل أدمن اتفضلي شكرا ميكروفون.
جزيلا يا احمد مبسوط قوي ان انا سمعت اختبارك الثاني وشكرا يا بونا على الموضوع الرائع ده والحقيقه جات لنا اسئله كتير يا ريت كمان اي حد عنده سؤال يبعته لنا علشان آم، لما يجي الوقت بتاع الموضوع اللي ابونا بيطرحه لو السؤال مناسب ليه ممكن آه، ان احنا نوزع عليه آه، الدور وياخد المايك يقول سؤاله آه، لوير اتفضل معاك المايك
آه، السائل موجود
آه، لوير اتفضل معاك المايك
طيب آه، مش عارف هو كده في صوت ولا لا آه، الصوت واضح كده في صوت ولا لا طيب آه، انا كنت الحقيقه رافع ايدي يا بونا عشان آه، اسال الاخ احمد لكن آه، آه، لفت نظري كلمه آه، قدسك قلتها انهم نفسي نفسيون لا روح فيهم آه، بس مش فاهم يعني ايه نفسيون لا روح فيهم آه، وفي جزء تاني من السؤال يا بونا هل البراق اللي كان آه، آه، استعمله محمد
آه، الصوت آه، يا ترى سامعني آه، الصوت رايح
شكرا جزيلا يا لوير آه، اتفضل آه، Live TV معاك المايك
شكرا ليك آه، لوير وعلى سؤالك آه، اللطيف فعلا آه، ينطبق على المسلمين زي ما قلت انهم هم آه، عايشين بالنفس وليس بالروح والكتاب المقدس قال كده نفسانيون لا روح فيهم تمام يعني ايه نفسانيون لا روح فيهم اولا مش انا اللي قلت نفسانيون لا روح فيهم لكن اللي قال هذا الكلام هو الكتاب المقدس في رسالة يهوذا مش الاسخريوطي يهوذا الثاني والنفسانيون يعني الناس اللي بيعيشوا بحسب رغبات النفس وحسب غرائز النفس وحسب شهوات النفس لا روح فيهم روح الله مش مسيطر عليهم مش مهيمن عليهم مش ضابط لهذه الغرائز حتى لا تنحرف عشان كده المسلمين فعلا عايشين بحسب غرائز الجسد دي كل المشكله ليه لان ما فيش الروح القدس اللي يقدر يضبطهم ولما تسال اي واحد مسلم يقول لك ولم نسمع انه يوجد روح قدس زي تلاميذ افسس بالظبط محتاجين ان هم يعرفوا روح الله عشان يهيمن عليهم امين اتفضل السؤال الثاني اتفضل آه، أدمن فتفضلي حضرتك وهات لنا السؤال الثاني
شكرا جزيلا يا بونا وشكرا يا احمد و آه، امون جالها سؤال اتفضلي معاكي السؤال معاكي المايك امون
آه، شكرا يا تي في 9 واهلا بيك يا بونا واهلا بيك يا احمد الحقيقه فعلا وصلني سؤال بيقول آه، الا يوجد روح الله في كل مكان هل آه، في مكان بيخلو من الله وهل الله يوجد في الانسان وفي كل انسان فمش عارفه ايه رايك آه، راي قدسك يا بونا في الكلام ده اتفضل حلو حلو شكرا جزيلا أمون وشكرا لصديقنا اللي بعت هذا السؤال والحقيقة روح الله موجود في كل مكان وموجود في كل إنسان طب امال ازاي بقى تقول انه ما هوش في المسلم لا موجود بس في فرق بين روح الله موجود في انسان ومديله الفرصه ان هو يعمل فيه وروح الله موجود في الانسان والانسان مش مديله فرصه يعمل فيه نعم.
اشبهها علشان خاطر آه، المشاهد ياخد باله يعني لو واحد عنده عربيه محترمه جدا نقول مثلا رولز رايس ولا مرسيدس واقفه قدام البيت كويس بعدين ينادي الناس يقول لهم لو سمحتوا تعالوا نزق شويه عشان العربيه تتحرك يقولوا له يا عم مش محتاج ان احنا نزق ده احنا لو زقنا مش هتمشي دي اوتوماتيك ما تمشيش بالزق امال ايه يا عم بس هي فيها قوه جباره لا دي قبه ايه ده قاعده زي الطوبه اهي لا بس انت شغل ال contact وصل هتبص تلاقي تنطلق بسرعه قويه جدا فنسميها ايه بقى بيسموها في الميكانيكا يسموها potential energy يعني طاقة كامنة و kinetic energy يعني طاقة متفاعلة شغالة فالروح موجود potential بس منتظر مننا ان احنا نعمل contact وياه يبتدي يبقى kinetic نعم.
فكثيرون من البشر لا يدركون هذا روح الله في الداخل يجهلونه ومش قادرين يستفادوا بوجوده في حاجة هل تقبل روح الله أن يعمل في حياتك لو تقول له النهاردة اعمل يا رب في قلبي حترى عجبا أمين شكرا جزيلا آمين.
لهذا السؤال شكرا يا أستاذ بونا آه، أدمن الرب يبارك حياتك آه، اتفضلي حضرتك وبعت لنا السؤال الثاني
حاضر يا احمد والسؤال الثاني مع متهيألي okay طب ندي الدور لابن ابو لهب اتفضل معاك المايك
آه، سلام ونعمة رب المجد يسوع المسيح معاك قدس أبونا منورنا وليا سؤال بعد إذن قدسك يا ريت آه، تجاوبني عليه آه، هل كل الحاجات اللي محمد آه، قال عليها دي كلها هل ما كانش آه، يعرف الحقائق ديت وهو آه، بيقول إن هو نبي هل الكلام ده ما يعرفش عنه أي حاجة شكرا يا قدس أبونا وربنا يخلي قدسك لنا وصلواتك المايك معاك يا أزمن شكرا جزيلا يا ابن ابو لهب آه، الحقيقه ال- الثابت والمؤكد ان خد بالك من المنطق اللي انا هقوله ان كل نبي من عند الله مرسل من عند الله يعلم هذه الحقائق ويعلم ما هو الروح ويعلم كل شيء لان الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله فكل نبي مرسل من عند الله يعرف هذه الحقائق باعلانات الهيه وإذا وجد إنسان يدعي أنه نبي ويقول أنه لا يعلم يبقى إذا هو مش من عند الله نعم. نعم.
إثبات بسيط لو نبي من عند الله كان يعلم طب والذي لا يعلم ما هو هو إثبات بأنه ليس نبي من عند الله وشكرا جزيلا عزيزي لسؤالك تفضل شكرا أستاذ بونا آه، أدمن آه، شكرا ليكي اتفضلي يا ريت تدينا السؤال اللي بعده آه، ويا ريت الإجاز في السؤال
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا آه، جوليان اتفضلي معاكي المايك
أيوة.
يا يا ترى الصوت موجود شكرا سلام المسيح آه، يكون مع الجميع وقبل الأيادي أبونا أهلاً.
آه، سؤالي لك أبونا ما معنى أن المسيح هو روح الله شكرا يا أدمن والمايك معك
شكرا جزيلا ليليان معنى أن المسيح هو روح الله أي روح الله تجسد في جسد المسيح يقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد نعم. فروح الله حل في جسد يسوع المسيح زي ما جه الملاك وبشر عذراء مريم وقال لها الروح القدس يحل عليكِ وقوة العلي تظللك والقدوس المولود منك يدعى ابن الله فإذا الروح القدس حل في جسد المسيح البشري المأخوذ من العذراء مريم تجلى فيه زي ما في القرآن الله تجلى في الجبل تجلى ربك للجبل ورآه موسى فصار صعقا وتجلى الله في الشجرة وتكلم منها لموسى إذن الله تجلى في جسد المسيح البشر والبشر أسمى من الحجر والشجر الحجر في الجبل والشجر في النبات والبشر أرقى من مملكة الجماد ومملكة النبات فتجلى فيه الله ظاهرا روح الله في يسوع المسيح عشان كده القرآن قال إنما المسيح وعيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ويمكن يقول لك منه يعني زي آدم نفخ فيه من روح لا ده في الحديث القدسي اللي أنا قريته أدي من شوية يقول لك آه المسيح كلمة الله وروحه
نعم.
مش روح منه نعم روحه الروح الذي تجلى في جسد الإنسان وتمجد ورأيناه ده معنى أن هو الروح آه، المسيح وروح الله
شكرا يا أوتسابونا عفوا آه، أدمن اتفضلي حضرتك الميكروفون معاكي آه، ويا ريت السؤال وهيكون ده السؤال الأخير عشان الوقت
حاضر يا احمد عارفه الوقت آه، بيجري آه، لكن بنستمتع بالحلقه معاكم وناخد اخر اخر سؤال من فرحه آه، ومسك الختام زي ما بيقولوا معاك يا فرحه السؤال
اهلا اهلا بيك يا حنا السلام عليكم آه الحقيقه انا عايزه في سؤال محيرني شويه السؤال آه آه بيقول كده لو كان اسرافيل موكل بالنفخ لاقامه الموتى فمين من الملائكه موكل بقبض الارواح دي آه آه، يعني انا نفسي اعرف الاجابه دي آه، آه، آه، إسرافيل موكل بإقامة الموت طب اللي بيقبض الأرواح مين؟ شكرا
آه، شكرا جزيلا آه، الحقيقة أنه المتحدث والمفسر أغفل آه، اللي بيقبض الأرواح طب هو اللي بيقيم الأرواح إسرافيل أنا عمري ما سمعت على فكرة عن إسرافيل ده أنا سمعت عن إسرائيل اللي هم اليهود يعني فقصده بقى أن إسرافيل يعني اليهود هم اللي هيقيموا الأرواح ما أعتقدش يعني.
مهم.
إسرافيل أول مرة نسمع عنه ما وردش في الكتاب المقدس ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا صحف الأنبياء ولا أي حاجة عن إسرافيل المهم مش ده موضوعنا لكن القرآن يذكر ملاك اللي بيقبض الأرواح وده ملاك مشهور في ال- في الفلكلور الشعبي آه، بشدة يعني مأخوذا من القرآن طبعا في سورة السجدة آية 11 يقول قل يتوفاكم ملك الموت وقال ملك الموت واسمه ده القرطبي بقى بيفسر الآية دي يقول واسمه عزرائيل ومعناها عبد الله عزرائيل وأظن في الفلكلور الشعبي والكلام ال- البلدي في الناس عزرائيل جاك عزرائيل الموت مش كده آه، عزرائيل آه، لم يذكر في الكتاب المقدس أنه ملاك الموت آه، لكن القرآن بيحب يحط كده حاجات آه، غريبة عموما عموما هنا وضوح أن الروح كان يعرفه المفسرون أكثر مما يعرفه نبي الإسلام نفسه نبي الإسلام ويسألونك عن الروح قل إنما الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا طب ربنا يزود العلم لا ما فيش ولكن المفسرون ال- ولكن المفسرين اجتهدوا واستطاعوا أن يعبروا عن الروح إنها النفس البشرية إنها أرواح ملائكة إن- إنها روح المسيح روح الله عموما اللي أنا عايز أوصل إليه من كل هذه المناقشات هي هل تعرفت على الروح القدس يا عزيزي هل تعرفت على الروح القدس سؤال مهم جدا ويا ريت الجلسة ديت والحلقة ديت تكون سبب بركة لأن تتعرف على روح الله الله خالق المسيح كلمة الله المتجسد فدى ومن بعد الفداء إلى يوم الساعة قيام الساعة هو ده عمل الروح القدس في العالم والإنسان الذي لا يعرف الروح القدس لا يعرف الطريق الصحيح الإنسان الذي لا يعرف عمل الروح القدس في حياته يبقى حرم نفسه من عمل المسيح وعمل الفداء وعمل الخلاص ويستحيل على مثل هذا الإنسان أن تكون بينه وبين الله علاقة لأن اللي بيعمل العلاقة مع الله هو الروح القدس طب إذا كنت ما تعرفش الروح القدس والحقيقة أن في الكتاب المقدس بيذكر في أعمال الرسل أن بولس الرسول في رحلاته التبشيرية وصل إلى مدينة اسمها أفسس فلقى هناك بعض الناس اللي بيقولوا إن هم بيتبعوا المسيح فبيمتحنوا بيشوفهم ايه ال... يعني وصلوا لحد فين يعني قال لهم طيب آه، انتوا قابلتوا المسيح قالوا له اه قال لهم طيب تعرفوا الروح القدس قالوا له ايه آه، قال لهم الروح القدس قالوا نعم يا جماعه حاجه اسمها الروح القدس قالوا ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس ايه الروح القدس ده ومن هنا ابتدا يحدثهم عن روح الله العامل في النفوس روح الله الذي يرشد الناس روح الله الذي يقود الخطوات عشان كده الكتاب يقول وجميع الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله المحبوبين نعم.
ومن هنا بدأ يبشرهم عن عمل المسيح ده المسيح قال للتلاميذ لا تبرحوا من اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالي قوه من الاعالي لانكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في اورشليم والسامره وكل اليهوديه والسامره والى اقصى الارض الروح القدس هو العامل في العالم النهارده فلما تحرم نفسك من الروح القدس يبقى انت مش هتقدر تعرف الطريق الى الله كل اسف شديد محمد لم يعطي معرفه للروح القدس ولم يتكلم عن الروح القدس ولم يرشد الناس الى قبول الروح القدس عشان كده الناس ماشيه في طيار بعيد تاني نفساني جسداني اشباع للغرائز وليس في طريق الله طريق الله يبتدي من عمل الروح القدس في القلب الروح القدس بيبكت الانسان على الخطيه الروح القدس بيقود الانسان للصليب عشان الفداء والكفاره والغفران الروح القدس بيطهر حياه الانسان من الداخل وينقيها لان الروح القدس بيعطي القداسه الروح القدس بيرشد الانسان طول الطريق الى الله والى معرفه الخير الروح القدس يعمل في الانسان بقوه عشان يؤدي شهاده قويه لله ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا شهودا يشهد لربنا يتكلم بجرأة يتكلم بشجاعة يشهد يعني زي واحد في المحكمة شاهد في شهود إثبات وفي شهود نفي والقاضي بيحكم بناء على كلام الشهود بيقتنع بأنه كلام أقوى ويحكم في القضية إحنا شهود إثبات لله أن الله موجود أن الله محب أنه أرسل المسيح مخلص وفادي أن الله فاتح أحضانه للبشر لكي يأتوا ويرجعوا إليه نحن نشهد بذلك ولو أدى الأمر إلى القتل لعلكنا سمعنا في الحلقة الماضية اختبار الشيخ أحمد نعم لما بيتكلم عن أبوه يس وقال ان ابوه شيخ وانه ما عرفش يجاوب على سؤال رضاعه الكبير
نعم.
رضاعه الكبير سؤال مخزي مخزي نعم.
لكل من في الاسلام ويا ريت تقروا عنه تعرفوا المشاهدين تعرفوا حاجه اسمها رضاعه الكبير هي مرت كده في اختبار احمد من غير ما يعرفه لكن انا احب اقولها لكم ببساطه كده وبتركيز وبعيد عن الحرج لما النبي محمد لغى البنوة والتبني من الإسلام حتى يستطيع أن يأخذ زوجة ابنه زيد ابن حارثة لغى البنوة فنشأت مشكلة في بيوت المسلمين آه لأنهم كانوا متبنيين أولاد كتير نعم.
ففي واحد اسمه أبي حذيفة كان عنده ابن متبنى اسمه سالم فلما اتلغى التبني قال لمراته الواد ده ما يخشش تاني هنا قالت له ليه ده ابننا لا ليها 40 سنه ويانا قال لا مش ابننا ولا حاجه ما اتلغت البنوه طب وبعدين فراحت للنبي قالت له عندنا مشكله نعمل ايه قال لها لا انا هخليه ابنك قالت له ازاي قال لها مش الرضاعه اللي بيرضع بيبقى بياخد النسب يعني ويحرم عليه الزواج احنا عندنا كده في العرب ايه قال لها خلاص رضعيه يبقى ابنك قالت له ده ده كبير يا رسول الله ده متجوز رضعيه رضعيه قال لها الا تعلمي انني اعرف انه كبير اذهبي رضعيه فروحت الوليه ورضعته بعد كده ابو حذيفه اتبسط وبقى مبسوط قوي يا عم ده رضع مراتك هو ماله بس بقى ابنها سؤالي الذي يتحدى الكل هل احد من المسلمين يقبل هذا ان واحد يخش على الراجل يقول له انا ابنك يقول له ابن منين يا ابني احنا نعرفك قالوا لا ويجي داعس على مراته ويجي رضعها وياخد منها عشر رضاعات مشبعات لا طيب نسخت الى خمسه خمس رضعات مشبعات قبل ما تاكلها الدابه اللي في البيت ما دي كانت صوره نزلت كما تقول عيشه والرسول وهو مريض فكانوا كاتبينها على ورقه وراحت الورقه تحت الايه السرير فيها عشر رضعات مشبعات يعني مش رضعه كده على الماشي لا فاتت الداجن معزه او نعجه وكلتها وطبعا هنا علامه استفهام كبيره اين ذهبت ايه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون زي خلي المعزه تاكل الورقه مخرج عايز كده هي كده المهم فهل تقبل ان واحد يخش على البيت لمراتك او اذا كنت شاب واحد يخش على امك او اختك عشان يبقى اخوك يرضع امك وهو راجل كبير او يرضع اختك امور صعب ان ربنا يوحي بها ويشرعها هذه رضعات امور مخزيه للغايه هذا الشاب سال ابوه قال له احنا عندنا حكايه رضاعه الكبير ابوه شيخ قال له مالكش دخل بالكلام ده لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسيئكم ايوه هي بتسيء صحيح بس لازم تتعرف وكانت النتيجه ان الرجل اخذ يبحث فلم يجد حلا الا انه ياخذ القران ويرميه في الزباله انا ما بهاجمش القران انا بحكي اللي حصل والراجل حكاه
نعم.
اوعى حد يفكر ان انا بهاجم القران لا كل انسان بيحترم دينه وبيحترم كتابه واحنا بنحترم كل انسان لكن ده القصه اللي اتقالت كده وقبل المسيح واعتمد وشهد للحق لاخوه الصغير رغم ان الضريبه كانت عاليه نعم.
فقد حياته شهود والراجل بيشهد اللي حصل والجميل انه راح يشهد لعمه يقول له احنا مسامحينك نعم.
وبنتمنى خلاصك وبنصلي لك امين امين هذا هو عمل الروح القدس في حياه الانسان يعطي تغيير وحياه جديده وحياه مقدسه ويعطي الانسان قوه للشهاده ليشهد للحق اخي واختي المشاهدين تحبوا وتتمتعوا بعطيه الروح القدس ده امتياز دي نعمة يا ريت كل واحد فينا دلوقتي اللي يشتاق من قلبه يعرف نعمة الروح القدس وياخد نعمة الروح القدس يستطيع ان هو يرفع صلاه معايا ومش مهم انت اصلا مسيحي او مسلم او درزي او ملحد اي حاجه الله بيحب الكل لان هو اللي خلق الكل فتقدر ترفع طلبه معايا من قلبك لو انت عايز قول له يا الهي وخالقي ومدبر حياتي يا من عرفتني الان دور الروح القدس وعمل الروح القدس اللي ما سمعتش عنه قبل كده الان انا بفتح قلبي لهذا الكلام وبفتح قلبي لقبولك يا روح الله لتحل فيا تبكتني على كل خطيه ارتكبتها في الماضي لتقودني الى الصليب حيث الدماء كفاره عن خطاياي لتمحو كل ماضيه اديني بدء جديد اديني قلب جديد اديني روح جديد اديني حياه جديده قدس اعماقي واضبط غرائزي وطهرني بالتمام ويعطني كلمه حيه للشهاده لاشهد لحبك واشهد لعملك واشهد لنعمتك اقبل صلاتي الضعيفه وانا اعلم انك تحبني وتستجيب لي اشكرك أشكرك مقدما لأجل استجابتك ولك كل المجد آمين آمين آمين يا أحبائي أشكركم وإلى اللقاء في حلقة أخرى تفضل عزيزي شكرا يا أتسابونا آه شكرا لجميع الموجودين أحبائي من المشاهدين أعزائي الموجودين معنا في البالتوك هل عرفت من هو الروح القدس؟ هل الروح القدس يعمل في حياتك؟ هل سمحت له أن يعمل في حياتك؟ جرب حاول اطلبه مكتوب اسأله تعطوا اسأل مكتوب اقرأوا يفتح لكم خبط على باب قلبك وافتحه لرب المجد يجي فيه شوف أبديتك تكون فين جناب القدس اتكلم هل أنتم على استعداد لقبول الروح القدس؟ هل انتم عارفين هتقضوا ابديتكم فين فلو سمحتم فكروا في الموضوع وراجعوا كل اللي سمعتوه وناقشونا فيه ان كان في حاجه غلط ومن غير مراجع واجهونا بيها نشكركم على حسن استماعكم وتواجدكم معنا صلواتي ليكم الرب يبارككم السلام والنعم